بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين حلوني يا اباء عاوز اكلمكم عن حبة الخردل موضوع مؤتمرنا حبة الخردل حد شايف اللي انا ماسكها دي حد شايف حاجة حد شايفها هي دي الموضوع هي اول فكرة ان الايمان ما يبانش ان الايمان قد يكون صغير جدا لكن تأثيره كبير جدا فهو بداية كده ما يبانش ممكن ما تستعناش بيه ممكن ما تقدرش ان ده ممكن يعمل حاجة ويطلع ان ده اللي فيه يعمل كل حاجة عندنا ايتين هما ثلاث ايات بالظبط جه فيهم حبة الخردل في كلام المسيح هندرسهم لان كل اية بتشاور على حاجة في متى 17 في واحدة وفي مت وفي لوقا 17 في واحدة الاتنين دول بيتكلموا عن الإيمان افتكروا متى 17 ولوقا 17 تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه يبقى الموضوع هيجي مرتبط بإيه لما الأب جاب الولد اللي عليه روح شرير والتلاميذ ما عرفوش يخرجوا الشيطان وكان المسيح نزل من التجلي فجابوا له وقالوا له ما عرفناش قال لهم عشان ايمانكم ضعيف عشان عدم ايمانكم وخرج الروح الشرير والولد قام ساعتها قال لهم ايه قال لهم يسوع لعدم ايمانكم يا بيقول لتلاميذه في وشهم كده دول بيعملوا معجزات تلاميذ بيعملوا معجزات بس المره دي هربت منهم يعني فهم مستغربين المره دي ما استغلتش ليه هم مستغربين لان هم خرجوا شياطين قبل كده مش اول مره فقال لهم لان ايمانكم لسه ضعيف الحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبه خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فانتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم دي لسه ليها محاضره تاني بدايه حكايه اللي عنده ايمان زي حبه خردل ينقل جبل من هنا الى هناك نقل الجبل له معنيين الاتنين مهمين في حياتنا معنى الجبل بمعنى حاجة وحشة ومعنى الجبل بحتة حاجة حلوة يعني ايه لو في جبل زي جبل المقطم كده كان عامل أزمة في مصر زمان انه واخد زاوية معينة فكانت مصر كانت غرقانة رم تراب طول الوقت دلوقتي لسه بس أحسن من قبل القرن العاشر قبل المعجزة في جبال في حياتنا لازم تتنقل جبل القلق مثلا ما ده جبل جبل الخوف جبل خطية معينة أصيلة ضخمة كبيرة مسيطرة كل ده جبال مين يشيل الجبل ده كله مين ينقله حبة الخردل يبقى المعنى البسيط بتاع ان الايمان ينقل جبل يعني يغير حاجات تبدو مستحيلة تاني نقل الجبل هنا معناه تغيير أمور تبدو أنها مستحيلة أوضاع الواحد يتخيل لها لا يمكن تتغير لا ممكن تتغير جبل يكون قاعد كذا قرن مثلا في حياتنا ممكن يتشال ممكن يتشال ويتنقل كله الدولة الرومانية كانت قوية جدا بالإيمان فجأة انهارت الدولة الرومانية واختفى تاريخ الاضطهاد الروماني انتهى بعد مئات من السنين من العذاب للمسيحيين ومن ومن ربنا قادر بابل كانت ضخمة جدا وبيقولوا مملكة لا تسقط وفي يوم من الأيام جت فارس شالت بابل وانتقل هذا الجبل وهكذا إذا أول معنى لنقل الجبل إنه حاجة بغيضة حاجة تقيلة حاجة وحشة عاوزينها تتنقل تتنقل بالإيمان مفيش مستحيل لو بصينا لكلمة جبل على إنها كلمة حلوة لأن الكتاب ساعات يتكلم عن الجبال بالمعنى الحلو مش كده أساساته في الجبال المقدسة المسيح نفسه صخر الدهور أو الجبل إن الإيمان ده بتاع الصغيرة دي اللي مش باينة اللي خدتوها امبارح دي دي ممكن تاخد المسيح أو الكنيسة اللي هي الجبل تنقله من حتة لحتة يعني إيه؟ في بلاد كاملة ما فيهاش المسيح ما فيهاش كنيسة ما فيهاش نور الكارزين الأوائل عملوا كده مرقص عمل إيه كان عنده حبة خردل جوه قلبه كانش معاه فلوس ولا عربيات ولا طيارات ولا أي حاجة إنما بحبة الخردل اللي في, اللي في قلبه دي نقل الجبل المسيح له المجد إلى أفريقيا إلى مصر انتقل هذا الجبل من مكان إلى مكان وما زال الجبل موجود اللي هو جبل الإيمان فهمتوا المعنى؟ إذا الإيمان يشيل حاجة مستحيلة ينقلها والإيمان يجيب المسيح يدخله في جو ما كانش فيه مسيح خالص والاتنين يعتبروا حاجة كبيرة قوي بتتنقل كونك تنقل حاجة وحشة دي حاجة كبيرة وكونك تدخل المسيح حياة الناس دي حاجة كبيرة في واحد يقول لك فلان ده لا يمكن يعرف ربنا لا يمكن دي من نقصها حبة خردل حط لا يمكن جنب حبة الخردل يبقى ممكن حبة خردل تخلي لا فلان يعرف يعرف ويبقى قديس كمان الآية التانية بتاعت لوقا 17 ما كانش خالص الموقف بتاع حكاية إخراج الشياطين في متى كانت إخراج شياطين انتوا بقى ذاكروا معانا في لوقا كان موقف مختلف قال لتلاميذه لا يمكن إلا أن تأتي العثرات ولكن ويل للذي تأتي بواسطته بيتكلم في موضوع تاني خير له لو طوق عنقه بحجر رحى وطرح في البحر من أن يعسر أحد هؤلاء الصغار كلام عن العصر احترزوا لأنفسكم حاسبوا قوي على نفسكم حاسبوا تتعبوا حد حاسبوا تأذوا حد روحيا حاسبوا تعسروا أو تلخبطوا إنسان بسيط في إيمانه كان طفل ولا إنسان طيب وإن أخطأ إليك أخوك يبقى في الأول حذرنا من العصر لسه الإمام مش باين في الكلام وبعدين دخل في حتة إيه غلط الناس فين فوبخه وإن تاب اغفر له وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم ورجع إليك سبع مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له فقال الرسل للرب زد إيماننا يعني لما قال تسامحوا سبع مرات للي يرجع لكم سبع مرات يعني قالوا له لا صعب قوي بقى الكلام ده فهم ربطوا الموقف ده بالإيمان قالوا له دي عاوزة إيمان جامد قوي إن الواحد يفضل يسامح كده عمال بطن يعني على طول كده قالوا له زد إيماننا ساعتها قال لهم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم هنا تج... هنا موقف مختلف على فكرة هو استخدم حبة الخردل بس ده مش نفس الموقف لأن في مواقف متكررة متى ومرقس ولؤى لكن ده موقف مختلف لأن الحوار مختلف والتشبيه كمان مختلف ليه لأنه شاور على جميزة قصادهم كده قال لهم تقدروا بحبة الخردل دي تقولوا للجميزة دي انخلعي انقلعي اطلعي من جذورك كده وتنغرسي في البحر فتسمع كلامكم طب ايه بقى هي الجميزة دي يعني الجبل قلنا يا هم تقيل على القلب خطية او مشكلة وتروح يا مسيح له كل المجد يتنقل من مكان لمكان يعني يدخل حياة الناس الجميزة في اعتقادي انا او في يعني كتأمل هي الذات هو ايه اللي بيخلي الواحد ما يقدرش يسامح اخوه او يسامحه بشروط او بحدود يعني اعتذرت لي مرة حاضر بس اخر مرة تاني مرة لا خلاص تالت مرة قفلت خالص ده قلة ايمان ليه قلة ايمان طب ما المسيح بيسامحني بدل المرة سبعين مرة وسبعمية مرة في اليوم لانه انا هنا ذاتي كرامتي الجميزة بقى ها هتقف لي بقى تقول لي ايه ده هو مستهيفك ولا ايه يقعد يغلط فيك ويعتذر لك وخلاص هي شغلانة طب ما هو احنا بنعمل كده في ربنا بنغلط فيه وبيقبلنا كل مرة ترجع تقول له سوري يا رب ما يقولكش ما, أنا ما انت قلتها امبارح بس كده في مرة كنت بتصلي المزمور الخمسين في ملاك وقفك قال لك استنى استنى انت مش قلتها امبارح دي لا خلاص وقف مفعولها عشان ترجع تعمل اللي بتعمله تاني ما حصلش اذا هنا لو عندك إيمان تنقل ذاتك دي ترميها البحر تنقلع لأنها مغروسة قوي جوه متأصلة جذورها عميقة الأنا الذات الكرامة هي دي اللي بتخلي الواحد مش عارف يسامح مش عارف ينسى بيعد على الناس كل دي كرامة وبالتالي إيمانه ضعيف لأن كمان الإيمان مرتبط بالتواضع لو فاكرين كلام امبارح أكتر حاجة تغذي الإيمان والنعمة هو التواضع إن الواحد يكون ناسي نفسه خالص فما بيعدش على اللي قصاده بيغلط قد إيه ولا الموضوع مش شغله إذا الأيتين مكملين لبعض حكاية إن حبة خردل تنقل يعني الإيمان له مفعول ومفعول ضخم يبدأ من داخل القلب انه يشيل أصعب حاجة اللي هي الذات أو يشيل أي مشكلة عويصة جبل أو ينقل المسيح نفسه جوه القلب ويسكنه ويستقر جواك كل دي معاني مرتبطة يعني إيه حبة خردل تعمل حاجة هركز على كذا فكر أولا أن حبة الخردل دي في رأيي فيها ثلاث مزايا أساسية أول حاجة هي صغيرة قوي تاني حاجة هي ناشفة لما تيجي تكسرها ما تزفلط منك ما تعرفش بالساهل تكسر فهي على قد ما هي صغيرة هي ناشفة قوي تالت حاجة هي حية حية يعني ايه هي مش باينة ان فيها حياة لكن دي لو اتزرعت بتنبت اذا في ثلاث صفات للايمان هنشتغل عليهم صفة انه صغير قوي وصفة انه ناشف قوي وصفة انه حي اول صفة انه صغير حبة الخردل صغير وصغيرة دي بتفكرنا دايما بفكرة ايمان الاطفال وعشان كده تلاحظوا احذروا من عصرة الصغيرين بالذات الاطفال عندنا شخصية جميلة قوي في سيرة نعمان السورياني ودي من اجمل الشخصيات اللي لما افكر في الايمان بتيجي في بالي على طول البنت الشغالة اللي كانت ملهاش اسم دي اللي ما تتسماش دي اللي خدوها من حرب بين مؤاب وإسرائيل فبقت أسيرة وهي طفلة غالبا لا يزيد عمرها عن 12 سنة حسب النص وبقت بتشتغل في بيت قائد القوات نعمان السورياني راجل بقى ايه وزير حربية ورئيس الجيش ساعات في البلاد كان بيبقى نفسه رئيس الوزراء زمان يعني تاني راجل تاني راجل في المملكة بعد الملك فده مركز كبير قوي نعمان السورياني عنده زوجة والبنت الشغالة دي يهودية في الأصل وبعدين لقينا البنت بتقول لستها ايه هو نعمان على قد ما شخص قوي جدا ومركزه كبير قوي اتضرب بالبرص والبرص اذا كان الليبروسي يعني بيبقى بيبدأ ببطش بيضاء في الجسم وبعدين تفقد الإحساس وساعات يبقى معاها زي دمامل أو قرح ويبتدي الجسم يتبهدل خالص فطبعا هيسيب الشغل بعد شوية وقد يفقد أعضائه تبتدي صوابعه تقع ومناخيره فبيبقى شكله صعب قوي وينعزل عن المجتمع تماما والبرص طبعا له قصص كتير عهد قديم وعهد جديد لأنه كان مرض معدي وكان مرض عند اليهود يمثل النجاسة وما كان لوش علاج غير من 100 سنة مثلا لما اخترعوا الانتبيوتكس فانضرب نعمان بالبرص بقى عنده برص نفسيا شيء محزن جدا لقائد عظيم ويبان انه شخصية قوية وشخصية عظيمة ومدبرة وحكيمة وعاقلة وكل حاجة هتبان قوي في التعامل مع رجالته كمان محبوب جدا لكن بالنسبة له خلاص مسافة سنة اتنين تلاتة هيتركن ومش بس هيتركن هينهار كل شيء لأنه حتى هيسيب بيته هينعزل لأنه ده كان طبيا مش بس عرف اليهود أن يعزلوه كان كمان الطب وقتها يقول كده فالبنت الصغيرة دي رمت كلمة جريئة جدا قالت لستها ايه لو سيدي كان عندنا في بلادنا كان ابونا إليشع شفاه من قوة الحجة والثقة اللي بتتكلم بيها المفعوصة راحت ست هانم قالت للباشا قالت له المفعوصة بتقول انه لو انت عندنا عندهم في بلادهم عندهم واحد اسمه أليشع هيخففك الطبيعي ايه الطبيعي ان يا هي يا هو يقولوا دي مفعوصة او دي بنت بتخرف او دي بتتفرج على افلام كرتون فخيالها واسع شوية يعني الطبيعي ان يستهان برأي طفلة لان ده راجل كبير قوي ومحترم قوي واللي بيتكل... بيقولوه ده هيدخله في مشاكل يعني انما يبدو من الثقة اللي بتتكلم بيها البنت خلي بالكم من حبة الخردة لأن كله عشان أقول حاجة صغيرة قوي كده مفعوصة كده هتغير شكل التاريخ على فكرة قام راح الباشا بجلالة قدره دخل عند الملك يقول له ايه المفعوصة بتقول ان لو انا رحت الجبل بتاع السامرة عند ابونا قليشع هيشفيني من البرص الملك ما تنهاش طلع جواب رسمي من ملك مؤاب إلى ملك إسرائيل بيقول فيه المفعوصة بتقول طبعا ما قالش كده بس أصبح في حوار بين ملكين بسبب ادعاء المفعوصة إنه لو سيدي وصل للأليشة هيخف وعشان تشوفوا الثقة اللي بيتكلم بيها الملك نفسه بقى عنده الثقة انا بعت لك رئيس جيشي العظيم نعمان اشفيه اشفيه يعني هو متأكد المفعوصة اقنعتهم كلهم انه بس وصلوا لجبل السمر فملك اسرائيل قرا الجواب شد شعر قال ده عاوز يعملها زعله ده بيتشاكل هو انا ربنا ده قصد يعمل حرب وبيتلكك وهو عمال يزوم ويخبط ويرزع كده جاله مرسال من عند أليشع النبي قال له الجواب ده مش ليك الجواب ده ليا يعني. النمرة غلط الجواب ده ليا يعني. بمعنى ايه الرسالة صح بس مش انت اللي هتشفيه لان انا والمفعوص اصحاب يعني انا عارف المفعوصة هتقول عليا ايه هي حبة خردل وانا حبتين يعني ابعتهولي ففعلا كان ده نعمان داخل نعمان حتى ما استأذنوش الملوك من بعض هو راح على طول بالعساكر ومعاه الجواب ونعمان واقف قدام الملك بتاع إسرائيل يقول له ايش بيقول لك اشفيني فابتدى هيهيج كده جاله المرسال يقول له لا ما تكش جبل السامرة مالكش دعوة انت فحولوا المسار على جبل السامرة عارفين بقية القصة أنا يعني مش هتكلم في نعمان ذاته في أليشع اللي يهمني أكتر المفعوصة نعمان راح طبعا أليشع ما طلعلوش شوفوا بقى ما هو حبة خردة للتاني وجوه قليته بعت واحد يقول له ايه انزل بس نهر الأردن سبع مرات وتعال فالتاني اتنرفز بقى انتوا هتلعبوا بيا بقى ولا ايه ده انا رئيس جيش واحد يبعتني للملك التاني يخبط ويرفص ويقول انا وانا ربنا وبعدين التاني يقول لي انزل نهر الأردن رجالته العاقلين ابتدوا يحايلوه قالوا له هو لو كان قال لك اعمل وسوي مش كنت هتعمل اي حاجة عشان البرص يروح خلاص ان جت على سبع مرات ما ننزل تنزل وخلاص كملها وخلاص مدينة جينا يعني و... وحتى في لغتهم مع بعض يقولوا له يا أبانا يعني القريبين منه ودول عساكر عنده بيكلموه كأب فده واضح انه شخصية قيادية رائعة انه يقدر مع مكانته العسكرية تبقى فيه علاقات انسانية كده نزل وفي سبع مرة رجع جلده كلحم طفل زي ما يقول الكتاب ورجع لأليشع أليشع طلع يهنيه لأن هو كان بيمتحنه بس وقال له هاخد التراب ده أصلي بيه لأن أنا مش هسجد غير لإله أليشع بعد كده ورجع للمفعوصة جاب لها هدايا طبعا اللي أنا أقصده بس فعلا الراجل ده فضل بقية عمره يصلي لربنا خلاص آمن آمن واستأذن إليشع بس البروتوكولات إنه مضطر يدخل مع الملك في الحروب يعبد أوثان بس هو مش هيعبد أوثان لكن لازم يدخل جنب الملك ويطلع ويتحرك لكن هو قال له أنا ما عبدش غير إلهك وانتوا عارفين حتى المصيبة بقى إن التلميذ جحزي ده اللي قاعد بيتفرج على العز ده كله كل اللي جه في دماغه إيه بدلتين وحتتين فضة وجري وسرق وكذب وبتاع فليش هقول له وده وقته يا ابني ما تتعلم من المفعوصة هي مرمية في آخر الدنيا لا ليها أب ولا ليها أم محرومة من كل حاجة بدل ما تزعل من ربنا وتقول ليه ربنا حرمني من أبويا وأمي ليه ربنا سمح إن أنا بقى أسيرة ليه ربنا ما نصرش شعبي في الجولات اللي فاتت لسه بتتكلم بثقة وبتقول لو سيدي وقف قدام النبي بتاعنا هيخف يبقى ده حبة الخردل اللي هي تبدو صغيرة في قلب طفل لكن هي تعمل عجائب وغيرت البلاد لأن يقول لك الحرب وقفت طول عمر نعمان خلاص هو مديون لملك إسرائيل ولشعب إسرائيل كان بينهم حرب ما بتهداش بين المملكتين انتهت الحرب بسبب هذه الطفلة سنوات طويلة لأنها مش بس شافت نعمان لأنها كمان تسببت في سلام إيمان الأطفال مش بالضرورة يكون في أطفال الإيمان الصغير حبة الخردل ممكن يتولد في قلب البسطاء عموما زي نازفة الدم نازفة الدم عندها حبة خردل من نوع خاص على فكرة أنا قريت كده طلع أن حبة الخردل ساعات تبقى ليها كذا نوع ليها كذا نوع بس كلهم نفس الحجم ساعات تبقى سودة وساعات تبقى بني وساعات تبقى اللون اللي في ايديكم فنوع اخر بس من نفس هذا الايمان بتاع نازفة الدم دي بقى ايه عندها ثقة عمياء ان المسيح قادر يشفي لكن غالبا هي ما شافتش وما ما تعرفتش بيه قبل كده ده من السمع بس من السمع بس ودي في الناس في ناس في مجتمعنا كده يؤمنوا بالمسيح اكتر مننا من السمع احنا شفنا وعايشين في الجو غيرنا بره الجو وعنده إيمان سابقنا بس عندها أزمة بقى إن المرض اللي عاوزة تتكلم فيه ما يصحش تتكلم فيه هي كنازفة دم المسيح بقى زحمة على طول بعطس فاضي أبدا ونسف الدم عند الفكر اليهودي معناه نجاسة لما تقروا اللاويين تلاقوا ان هي طول ما هي في الوضع ده مفروض انها ما تلمسش لو لمست الامور اللي بتلمسها دي طول الاسبوع ده تبقى ناجسه وبعدين في طريقه للتطهير بعد الاسبوع ده حتى وقت البيريود بالكو دي 12 سنه بتنزف فهي عايشه في نجاسه مستمر ده احساسها الشريعه بتقول كده فهي ما تقدرش حتى تتواجد وسط الناس المفروض لكن هي عاوزه تشوف المسيح وتقول له اشفيني مش هتعرف تقول له اشفيني لحسن يقول لها اشفيكي من ايه تبقى مشكلة فحبة الخردل اللي في قلبها نورت في دماغها بفكرة يعني جديدة قالت وانا اسأله ليه واتكلم معاه ليه انا هلمس طرف جلابيته بس لانه طبعا في الزحمة بيبقى الناس عاوزة تلمس بس طرف الجلابية يبقى لمست يبقى خدت حاجة وهو لا يتكلم معايا ولا اتكلم معاه ولا حد يحس ولا حد يدرى وإن مسست هد بثوبه شفيت مين قال لك حبة الخرد حصلت قبل كده لا كتب عنها لا المسيح قال تعالوا المسوا جلابيتي تخفوا لا طب ما يمكن ده وهم لا دي حبة خردل أنا متأكد إن مسست هدب ثوبه هخف وابتدى الموكب وزرقت روحها وطبعا وهي عمالة تدخل وسط الزحمة ضميرها بينقح خلي بالكم ليه لأن كل لمسة من دول محسوبة عليها خطية حسب تفكيرها ستات ولا رجالة بس في الزحمة هي خلاص تفكيرها كده انها عاملة عاملة وفين لما عرفت تمد ايدها ولمست جلابيه المسيح ويقول الكتاب واحست في جسدها انها قد برأت يعني اول ما لمست حست في حاجه حصلت وقف ينبوع الدم هتجري وتطلع من سكات الا لقت ربكه المسيح وقف وقال ايه مين لمسني وقف مع ان كان جنبه مين اللي كان واقف جنبه ساعتها لا يا ييروس يا ييروس جاي له بيموت بيقول له بنتي بتموت غير بطرس ييرس جاله في الزحمة قال له الحقني البنت بتموت على آخر نسمة قام وقف قال مين لمس طبعا ييرس كان هيتخانق ويقل أدبه يعني لا ما ينفعش مش وقته خالص بقى مين لمسني طب حقك علينا بس هو مش فاهمين محدش فاهم حتى بطرس نطق سلفا لأنه جريء شوية قال له يا رب الجمع يزحمك وتقول من لمسني يعني مش مش وقته خالص وانت طول نهار زحمة يعني يا رب ايه الجديد قال لا انا عارف ان في قوة خرجت في حبة خردل في الموجودين في حبة خردل في الالف دول حبة واحدة لا عند ييرس ولا عند بطرس هو عارف يفيق فجاءت خائفة مرتعدة لأن فاكرة أنه زعلان وهيخرب الدنيا إزاي لمستيني وانت كده فجاء مرعوبة إنما هو عاوز يقول لها مبروك يا بنتي حبة الخردل برافو عليك انت وصلت للي ولا واحد في دول واصلين له اذهبي بسلام ايمانك شفاك اللي شفاكي حبة الخردل اللي فيك ادي ايمان من نوع تاني حبة خردل صغير ساذج داخلي مبتكر لكن يمشي مع ربنا قوي ساعات يبقى الإيمان بآية واحدة ممكن واحد يكون متعلق بآية بآية ودي تبقى حبة خردل ويسبقنا كلنا ربنا قال كذا مش حافظ في الإنجيل غير آية بس الآية دي بالنسبة له موصلة لحبة خردل إذا الموضوع مش كام آية حفظ ولا كام وعد ممكن آية واحدة تعلق بي فأنجي مش متشعلق في الآية دي هي دي خلاص مش عاوز أفكر في غيرها ساعات تبقى صفة واحدة من صفات الله زي واحدة ست كبيرة كده مش ناسيها من شهر كده بتقابلني بعد القداس وشها كده منور بسيطة وطيبة بتقول أنا مش عارفة الناس قلقانة ليه مش هو اسمه ضابط الكل قلت لها يعني إيه قالت لي بدل اسمه ضابط الكل مش مفروض حد يقلق لأنه ضابط الكل ومشيت وسابتني ادتني الوعظة تمام ومشيت بس عجبتني قوي في الفكرة هي في صفة واحدة من صفات الله مالي عقله هو ضابط الكل يعني كل حاجة مظبوطة كل حاجة في ايديه خلاص ليه الناس قلقانة ليه الناس بتبص على الجرايد ليه الناس بتهاجر ما هو ضابط الكل صفة واحدة طب أنا كنت ممكن أقول لها وعلى فكرة كمان هو قادر وحكيم هي مش عاوزة غير دي هي عجبتها ضابط الكل مش علقت فيها ودي حبة الخردل اللي عندها هتنقل بيها جبال تنقل بيها جبال على الأقل جبل القلق ما قربش منها على الأقل المسيح داخل قلبها لأنها عرفت تتمسك بالفكرة دي تاني صفة في حبة الخردل ودي بقى لها قصة لها آية تالتة بقى المرة التالتة اللي استخدم فيها المسيح وصف حبة الخردل لما قال قدم له مثلا آخر يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقل إذا حبة الخردل جت مرة مثل للإيمان وجت مرة مثل لإيه الملكوت نفس يشبه ملكوت السماوات طب إيه القيمة تخيلوا أنتوا خدتوا البتاعة دي هتزرعوها بس عقبال ما توصلوا البيت هتكون انتهت في جيبكم من كتر ما صغير إنما وهي أصغر جميع البذور في أغلب البذور المعروفة أكبر من دي فعلا لكن متى نمت فهي أكبر البقول استنى عليها لما تكبر أصل الصغيرة قوي دي جواها حياة عاملة زي الذرة لما يقولوا لما اكتشفوا ان تفتيت الذرة بيطلع قنبلة ذرية على قد حاجة صغيرة قوي لما حصل تفتيت انفجارات ملهاش آخر هي نفس الفكرة الإيمان ده الصغير ده ممكن يعمل شغل كبير قوي تصير شجرة حتى أن طيور السماء تتآوى في أغصان بنفس التعبير في نفس السياق في متى 13 المسيح اتكلم عن فكرة أخرى قريبة لما قال يشبه ملكوت السماوات خميرة صغيرة برضه فكرة الصغيرة دي أخذتها امرأة اللي هي الكنيسة تحط شوية إيمان صغير قوي في بلد بلد عجين دقيق ثلاث اكيال دقيق طبعا الستات اللي فاهمين في الخبيث كده ممكن تحط حاجة بتاع قد كده وتحطها تتفسها في دقيق كتير قوي يعني مفيش نسبة بين الخميرة اللي حطيتها والدقيق بس لأن الخميرة حية ال- بعد شوية دقيق كله يتخمر لأن هي على قد ما هي صغيرة هي اللي فيها الحياة التربة ضخمة جدا بالنسبة لحباية الخردل الأرض كأرض أكبر بكتير قوي من حباية الخردل بس مين اللي يأثر في التاني الحباية هي اللي هتكبر وهتشق الأرض وهتطلع شجرة والشجرة تطلع وهي اللي هتغير طبيعة الأرض وشكلها مش الأرض اللي هتدفن الحباية وتختفي فهنا في صفة أخرى بقى في الإيمان إن الإيمان الحي أقوى جدا من أي شيء ميت حوالينا ممكن شخص واحد يبقى موجود وسط ألف مش الألف اللي يغيروه هو اللي يغير الألف ده حبة الخردل ده نظام الإيمان الإيمان حاجة بسيطة تبدو صغيرة جدا لكن لأن فيها حياة محيية تحييك وتحيي اللي حواليك المؤمن أو الإنسان المسيحي اللي عنده إيمان حقيقي هو ده حبة الخردل اللي تدفن وتنبت هو ده سر الملكوت الملكوت هنا ممكن يقصد به الكرازة أو الكنيسة عموما لما تبصوا للكنيسة في أولها وبعدين بصوا بعد 100 سنة ولا 200 ولا 1000 تلاحظوا أنه المسيح عمل إيه كل اللي عمله في بلد صغيرة اسمها فلسطين وسط عالم ضخم ربى له 12 تلميذ و70 رسول وشوية حبايب دول هيعملوا ايه دول يا رب دول هيغيروا الدنيا في تعبير التسبيحة فتنوا المسكونة فتنوا المسكونة مقصود بيها غيروا العالم ودول هيعرفوا دول اه يعرفوا اصل كل واحد منهم بقى حبة خردل توما رموه في الهند واتدفن في الهند والهند بقى فيها مسيحيين كتير مرقس اتدفن في مصر ومصر بقى فيها مسيحيين وبطرس وبولس راحوا أوروبا وأوروبا اتغيرت إيه ده كل ده ده الإيمان ده حبة الخير ده الملكوت اللي يبتدي صغير قوي ويكبر وربنا بقى له طويل يبقى صفة الصغر مقصود بها التواضع الشديد ما تستقلش بإيمان طفل ما تستقلش بإيمان ست طيبة غلبانة في بلدنا ما تستقلش بثقة إنسان في آية أو صفة ده كل ده ممكن يغير العالم كله في نفس الوقت خليك فاهم طبيعة الإيمان الإيمان ما يبتديش بإعلانات وبماديات وبشغل على كبير لا ربنا ملوش في الحاجة ما- مش غاوي الكلام ده حب يبتدي الصغير اللي يشتغل ايه بيه واحدة واحدة وينبت ويكبر تأتي بثمر كثير النهاية في الآخر ايه طبيعة أي زرع بيبتدي كده أنا مش فاهم قوي في ال- في الزرع بس أقول كلام أص- أتمنى يطلع صح لما تطلع شجرة في الاخر خالص الشجرة هتطلع ثمر والثمر هيطلع ايه هيطلع حبة خردل بس هي ابتدت بحباية خردل واحدة الشجرة ممكن تكون مطلعة مئة ألف حباية زي كده فهمتوا الفكرة لأن دي طبيعة الزرع كده الثمر اللي بيبقى مليان حبوب من نفس النوع طبعا كجنسه من أول سفر التكوين يقول كده كل شجرة بتطلع من نوعها فإذا كنت أنت حبة خردل تتحط في أي جو تطلع من نوعك تعدي فاللي حواليك ياخدوا شكلك بعد شوية كلهم يحبوا ربنا بتاعك كلهم يصدقوا في ربنا كلهم ينتجوا ولو شوية هوا جه وطيروا شوية ثمار ونطوروا شوية حبوب خردل إيه اللي هيحصل كل واحدة منهم هتبقى ايه هتبقى شجرة والشجرة هتبقى ثمر والثمر هيطلع آلاف وهكذا والعجلة تدور وده اللي قصده ربنا بالكنيسة والكرازة بس الموضوع ده بقى محتاج ايه وقت ما تستعجلوش محتاج طولة بال محتاج فلاح شاطر والفلاح الشاطر موجود ده ربنا عارف بيعمل ايه عارف ينطور ولاده في كل حتة لا يترك نفسه بلا شاهد من هنا تيجي كلمة تاني لما يقول بولس لهم سر الإيمان بضمير طاهر سر الإيمان يعني إيه؟ هو الإيمان سر مقصود بيه ان في حاجة جوه القلب مستخبية زي حبة الخردل المدفونة لما تعدي على الارض يجوز الارض اللي انت ماشي فيها تحتيها حبة خردل بس لسه ما بانش مفعولها فالايمان يبدأ سرا يعني الطفل اللي انت بتربيه ده في بذرة ايمان اتزرعت فيه ابنك وهو شايفك بتصلي ولا حس بمشكلة في العيلة ولقاكوا قلتوا كلنا هنروح نتناول بكرة دي بذرة إيمان اتغرست ده ممكن بعد 30 سنة يبقى يبقى أسقف يبقى قديس يبقى شايل الكنيسة كلها من البذرة اللي اتزرعت وهو عيل صغير لما بولس بيقول الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وفي أمك إفنيكي وأنا موقن أنه فيك أيضا شفت الخطورة يبقى هنا حبة الخردل إيمان صغير يدفن يكبر يرعرع ينتشر آخر صفة في حبة الخردل إنها قوية قوية يعني إيه هي صغيرة قوي بس عنيدة جدا يعني صعب كسرها لأن الإيمان وهو ده بقى اللي كان يقصده مين لربنا يسوع حتة أنه صلب صلب لما كان يجي وقت استشهاد كان يمسكوا الشاب من دول أو البنت أو الطفل أو الشيخ يهزوا إيمانه بكل الطرق يعرضوا عليه فلوس مفيش فايدة يهددوه ما بيتأثرش يوجعوه ما بيتغيرش ايه ده بقى يشككوه يجيبوا ناس بالمنطق يحاولوا ايه يلعبوا بتفكيره وهو لو المسيح بيحبك كان سابك ليه في ايدينا نعمل فيك كده ولو المسيح بيحبك ما يظهر دلوقتي وينقذك من ايدينا كلام من الايه يلخبط الدماغ ولا حاجة بتقطع فيه هو فريسة سهلة هو حتة بني آدم حواليه يعني وحوش إنما ناشف جدا ناشف يعني إيه ما بيكسرش ما بيقتطمش ما بيتعوكش تعرفش تحوده أبدا لما تقروا سير الشهداء وحواراتهم ممتعة ايه الصلابة دي ايه القوة دي هي دي اللي حفظت الايمان لغاية النهاردة الموضوع مش مرتبط خالص بقى بقوة عضلية ولا قوة عسكرية ولا سياسية ولا ولا حتى فكرية ذهنية علمية كل ده كلام صغير لا هي حاجة جوه بس ناشفة قوي لما كنا نقول زمان في النيروز يا بلح لونك احمر آه البذرة اللي فيك زي الايه الايمان الناشف فحبة الخردل نشف هنا يبان في المعنى اللي قاله القديس يوحنا كل من ولد من الله يغلب العالم هذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا شيلوا العالم وحطوا مثلا الفلسفة هذه الغلبة التي تغلب الفلسفة إيماننا شيلوا العالم وحطوا ال الاقتصاد الغلبة التي تغلب الاقتصاد السياسة الميديا وسائل الإعلام ثروات العالم جيوش الدنيا حطوا أي كلمة مطرح العالم من أدوات العالم إيه اللي هيغلبها حبة الخردل اللي قد كده اللي في قلب المفعوصة هي دي اللي هتغلب العالم كله عشان كده في نفس الرسالة يقول لهم أنتم من الله أيها الأولاد يا أولاد ما تستقلوش بنفسكم قد غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم اللي هو إيه الإيمان حبة الخرد اللي فيكم ده أعظم من اللي في العالم فما تستقلوش بنفسكم الواحد منكم بألف عجوز ولا شاب صغير معاه فلوس ولا فقير قاري ولا مش قاري كل ده ما يفرقش لكن الإيمان ده أعظم من اللي في الدنيا كلها يبقى هنا صلابة الإيمان عيبها بقى إيه ليه المسيح بيقول لو كان ليكم إيمان أصل إحنا عندنا إيمان بس مش حبة خردل إيمان يتكسر بسهولة عندنا إيمان حبة فول مثلا من كتر ما بناكل فول أو حاجة فتلاقوا تدوس عليها تقطم لا كده ده مش النوع ده ده مضروب كده ده مش إيمان مظبوط الإيمان صغير بس ناشف فالنوع اللي عندك ده بيكسر ليه لما تيجي اخبار تلاقيك اتفزعت واضطربت يبقى مش حبه خردل فهمتوا لا مش مفروض تضطرب لما يجي حد يشككك بالعقل تلين معاه وتتشكك يبقى مش حبه خردل عشان كده بيقول لو كان ليكوا إيمان زي حبة خردل اللي هو الإيمان اللي ما بيتكسرش ما بيتهزش ما بيتغيرش عشان كده على قد ما اتوصف إنه حبة خردل اتوصف مرة إنه الترس ترس الإيمان الترس ده من أكتر الأدوات الصلبة جدا يعني أكثر سمكا من السيف نفسه هو نفس الإيمان هو نفس النوع بس أنا أقصد الصلابة فاهمين الفكرة زي ما الحباية صلبة جدا الترس صلب جدا عشان كده القديس بولس يقول حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة في سهم شك ينطفي سهم مثلا إغراء يطفي سهم تهديد يطفي كان في سهام بتبقى ملتهبة في الزمن ده ساعات السهم مش بس يكون مسموم أو ساعات يكون في شعلة نار في آخره تشوفوها في الأفلام القديمة وكل ده ما يلوش تأثير مع واحد حاطط الترس بيبقى ماسك كده ترس الإيمان وعمال يصد بقى أي فكرة وأي كلام وأي بتاع اللي هي نفس حبة الخردل اللي جوه قلبه الصلبة دي إذا إحنا معرضين لشك لخوف لخطايا ليأس كل ده يصد حبة الخردل لإلهنا كل مجد وكرامة